تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا عمرك حلمت ان يكون ليك قصر في الدنيا عمرك هفت نفسك انك يكون ليك فيلا في الدنيا تدفع فيها كام خمسة مليون عشرة مليون اكتر اقل ايه رأيك احنا هنعيش مع مساكن اهل الجنة مع قصور الجنة ومع البيوت اللي في الجنة وخيام الجنة ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الأشياء العظيمة دي عن مساكن أهل الجنة ربنا قال لنا إن فيها قصور ويجعل لك قصورا وربنا قال لنا إن المساكن دي مساكن ما أطيبها ومساكن طيبة في جنات عدن وقال لنا إن في الجنة غرف والغرف دي فوقها غرف من شكل تاني مبنية بطريقة تاني من طراز آخر لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان في الجنة خيام حور مقصورات في الخيام وقال لنا ان فيها بيوت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة يا ترى شكل مساكن اهل الجنة ازاي تعال بقى كده نسبح بالخيال واحنا دلوقتي دخلنا خطوة خطوة وحضرتك دلوقتي ماشي على ارض الجنة يا ترى الارض شكلها عامل ازاي الارض بيضة والحصباء فيها لؤلؤ وريحة الارض بتطلع ريحة مسك ترابها المسك حضرتك وانت ماشي كده هتلاقي نفسك تلقائيا هتلاقي نفسك رايح كده الى قصرك في الجنة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ويدخلهم الجنة عرفها لهم عارفينها عارفين كل واحد منهم عارف هو رايح فين والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنة اهدى الى بيوتهم في الجنة مما كانوا عليه في الدنيا يعني في الدنيا كل واحد عارف بيته فين طبعا ساكن فين وقاعد فين وشقته فين او هو بيته فين في اي وضع من الاوضاع اما في الجنة فهو اكثر هداية بيروح لها كده تلقائيا واول ما انت هتنجذب اليها هتشعر ان انت بتحلم اخر واحد هيدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا انه اخر واحد هيدخل الجنة ده هيكون رجل كتب عليه والعياذ بالله نصيبه من النار هيقعد يدعي ربنا يدعي ربنا يدعي ربنا انه يخرج من النار هيخرج من النار هيبقى واقف كده ما بين الجنة والنار فشوية شوية يبتدي يقول لربنا طب ممكن اقرب شوية يعني ممكن ابقى على باب الجنة ابقى بس ما بس ما ادخلهاش لكن اتفرج عليها من بعيد اصل يعني النار وبتاع يعني اقف بس هناك وربنا سبحانه وتعالى يلبي له هذا الامر ويجيب دعاءه في ذلك ويقف هو من بره كده فيرفع له بيت في الجنة فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم فيظن انه الحلم ده حلم ده حلم ده ولا علم انا فين معقولة ايه ده ايه القبهة دي ايه الجمال ده ايه الحسن ده ايه الروعة دي فيتشد لهذا الجمال ويدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يدخله الجنة وفي اخر الامر ربنا سبحانه وتعالى يديله عشرة اضعاف اغنى اغنياء الدنيا ملكا الراجل هيشوف القصر كأنه الحلم وانت هتشعر ان انت بتحلم وانت داخل قصرك في الجنة يا ترى القصر ده من بره شكله عامل ازاي اولا في قصور ذهب خالص وفي قصور لؤلؤ خالص وفي قصور فضة تماما وفي قصور منوعة قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان البناء بتاعها لبنة من ذهب ولبنة من فضة والمونة اللي في النص مسك مسك فده الشكل من بره في بقى نوعية تانية نوعية عاملة زي الإزاز الفاميه اللي تقدر كده وانت قاع- من من جوه تشوف اللي بره واللي بره ما يشوفكش النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ان في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها ففي نوعية شفافة وفي نوعية غير شفافة وفي نوعية قلنا من ذهب وفي نوعية من فضة وفي نوعية من لؤلؤ قصور الجنة أشكال وألوان وأنواع لو قعدنا بقى في القصر تعالى نشوف كده المنظر ك- هيبقى عامل ازاي اولا هتبقى حوالين القصور دي حدائق الجنة هتلاقي اشجار الجنة الشجرة الساق بتاعها ذهب والشجرة الواحدة ممكن تسير في ظلها مئة عام فاشجار الجنة اللي بتحتف بقصور الجنة منظر تاني خالص وانت في قصرك عارف انت بتحب يكون عندك كده حمام سباحة بسين كده جوه القصر اصلا انهار الجنة قلنا ان انت بعصا بعصايا كده بتحركها المية تجيلك لغاية عندك ربنا سبحانه وتعالى قال يفجرونها تفجيرا فانت دلوقتي عايز المنظر يكون عامل ازاي عايز خضرة وتقعد كده تاخد الايه اللقطة بالشكل ده خلاص ماشي في موجود المنظر ده لا انت عايز تقعد بقى على حمام السباحة وعايز اه وحوالين الحمام ده اصلا الوصفات بتوع الحور والحوريات وتقعد بقى متكئين فيها على الارائك ده كله موجود حضرتك أول ما بتدخل قصور ملوك الدنيا الخدم والحشم وحضرتك الخدم بتوع حضرتك وبتوع حضرتك مرصوصين أرصة مفيش أحلى ولا أجمل هي دي آه، معنى قول الله تبارك وتعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا لو خدنا اللقطة بقى خدناها من أعلى تبص تحس إن أنت قاعد كده ورصة الغلمان دول اللي هم الخدم بتوع حضرتك كأنه لؤلؤ منثور كأنه منظر بديع منسق تنسيق هندسي مفيش أجمل ولا أبدع ولا أروع من الشكل الجميل دول الخدم بتوع حضرتك اللي هيخدموا عليك ولو انت بقى قاعد وعايز تقعد بقى دلوقتي على السفرة كده وتاكل فيقدموا إليك الأكواب ويقدموا إليك ال- الطعام الشهي اللي انت تشتهيه فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين عشان كده ربنا قال ايه ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ملك حضرتك في الجنة حضرتك في بيت الملائكة بتسميه بيت الملوك فانت في قصرك وكل اهل الجنة كده خلاص يا جماعة ما بقاش فيه شقق وما بقاش فيه لا 70 متر ولا 100 متر ولا 200 متر ولا 300 متر ولا 500 متر بقت حاجة ثانية خالص عايز اقول لك انت لما تيجي آه، في القرآن كده وتقرأ حور مقصورات في الخيام خيمة قول لي اكبر خيمة ممكن تكون في الدنيا يطلع طولها في عرضها قد ايه ادي كده اي رقم هم؟ طب بلاش كده آه، اتصور معايا اكبر ناطحة سحاب طولها يجيب قد ايه هم، 500 متر 600 متر يعني نص كيلو يعني حاجة يعني مفيش بعد كده اكتر حاجة ممكن تتصورها قد ايه عارف في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة خيمة مجوفة من لؤلؤة من لؤلؤة مجوفة الطول والعرض قد ايه الطول والعرض اكتر من 100 كيلو 100 كيلو طول 100 كيلو عرض دي الخيمة بتاعت حضرتك في الجنة اللي هو ايه يعني انت بس متصور كده خيمة ها فخيمة دي يعني حاجة كده على القد يعني الخيمة في الجنة الطول والعرض النبي قال 60 ميل حوالي 100 كيلو 100 كيلو طول و100 كيلو عرض دي الخيمة بس بتاعت حضرتك في الجنة يا ترى قصر النبي هيكون شكله ايه قصر النبي صلى الله عليه وسلم النبي شافه في المنام حديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام كأنه سحابة بيضاء وفي حديث عند الطبراني بإسناد حسن إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ربه ألف قصر من لؤلؤ مش معنى كده إن هم ألف بس لا لا في من قصور النبي صلى الله عليه وسلم مش ربنا قال ويجعل لك قصورا ها من قصور النبي ألف قصر من لؤلؤ ده غير بقى ما فيه من خدم وغير ما فيه من الزوجات وغير وغير وغير ده بس القصر من بره من لؤلؤ قالوا وهذا تأويل قول الله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رضي بما هو من شأن أمته صلى الله عليه وسلم الأمة ثلثي أهل الجنة ربنا قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى فأعطاه ألف قصر في الجنة من لؤلؤ طب في حد تاني النبي صلى الله عليه وسلم حكلنا عن قصره في الجنة اه طبعا لسه معانا قصر السيدة خديجة وبيت امرأة فرعون في الجنة وقصر سيدنا عمر تعالوا نشوف شكل القصور دي هيبقى عامل ازاي ونشوف ايه هي الاعمال بقى اللي احنا لو عملناها نبلغ المساكن الطيبة في جنات عدن ناخد هذا الفاصل ونرجع مع مساكن اهل الجنة ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا بنتكلم عن المساكن الطيبة في جنات عدن عن قصرك في الجنة عن بيتك في الجنة عن ما أعده الله عز وجل لنا في مساكن أهل الجنة من النعيم ومن المتعة اللي ما بعدها متعة النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمنا خديجة بقصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب كانت السيدة خديجة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوحى إليه كان عنده جبريل فقال له خديجة ستدخل عليك الآن بإدام وبطعام فبشرها بأن الله عز وجل أعد لها قصر في الجنة بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب عارف يعني ايه قصب القصب اللؤلؤ طب وتسمى ليه هنا قصب قالوا لأنها كان لها قصب السبق يعني كانت من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هي أول من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فعشان هي كانت الأولى ربنا سبحانه وتعالى بشرها بقصر من لؤلؤ عشان كانت من السابقات وقالوا اشمعنى بيت في الجنة وقصر في الجنة قالوا لأنها كانت أول امرأة صاحبة بيت ربة بيت في الإسلام فأعطاها الله عز وجل لها ذلك برضو من القصور اللي توصفت لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة قال رأيت فيها قصرا فقالت الملائكة لمن هذا قالوا لفتى من قريش اسمه عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر البشارة دي انه قصر في الجنة من ذهب وقال له وخشيت أن أدخله لما أعرف من غيرتك وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا دروس في الأخلاق كده ما بين ثنايا الكلام سيدنا عمر بكى لذلك وقال أعلى مثلك أغار فبيت سيدنا عمر في الجنة قصر من ذهب والقرآن حكى لنا عن شأن المرأة الكاملة المرأة الكاملة آسية بنت مزاحم امرأة فرعون تعرفوا زوجة فرعون امرأة فرعون اللي ربنا قال عنها في القرآن ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة عارفين فرعون عمل فيها ايه هي كانت مؤمنة وطبعا فرعون ده كان بيدعي الألوهية وبيقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري فمن تعذيبه ليها انه جعل اوتاد في ايديها ورجليها كلبشها يعني بكلبشات وكان جنود فرعون يأتون لتعذيبها فكانوا إذا انفضوا عنها أتت الملائكة في ظلة في سحابة فأظلتها فها هنا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أسمى منهم مريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون اللي دعت بالجار قبل الدار قالت رب ابني لي عندك المهم يكون عندك بيتا في الجنة فكان لها هذا الشرف العظيم بأن ربنا سبحانه وتعالى من عليها بهذا المسكن العظيم في الجنة جزاء لصبرها جزاء لأنها كانت في بيت أصعب ما يكون ودي رسالة ناس كتير قوي بتتحجج تقول لك أصل المجتمع صعب واصل بيتنا ما يعرفوش يعني سكة ربنا قوي وانا ناشئ في بيت كله صعاب طب وتعمل ايه في امرأة فرعون اللي كان زوجها كان مدعي للألوهية وما كانش في حد يقدر على فرعون ده ورغم كده طلع في هذا البيت امرأة فرعون اللي ضرب بها الأمثال وربنا من عليها بهذا البيت في الجنة يا ترى نعمل ايه علشان نبلغ هذا الرصيد العظيم وهذا الجزاء في الجنة ويكون لنا المساكن في الجنة كل واحد على فكرة ليه مسكنين مسكن في النار ومسكن في الجنة فلو واحد من أهل الدنيا مات فدخل النار يأخذ أهل الجنة مكانه عشان كده بيضاعف في مساكن أهل الجنة بسبب هذا الأمر نعمل إيه عشان نبلغ المنزلة العالية قوي دي النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم عن مجموعة من الأعمال لو عملناها يبني لنا بيت في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا الورقة والقلم علشان هنبتدي في الكلام العملي أول حاجة قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله ثنتي عشرة ركعة إيه اللي 12 ركعة حضرتك تصلي السنن الرواتب إيه السنن الرواتب اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ عليها اللي هم إيه ركعتين قبل الفجر وأربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء تحسبهم يطلعوا 12 ما عرفتش تصليهم بالشكل ده المهم خلي الرصيد بتاع السنن في اليوم والليلة في ال 24 ساعة يبقوا 12 ركعة يحصل له ايه من صلى لله ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة عرفت بقى البيت اللي في الجنة اللي قعدت اوصف لك شكله ده قد ايه بعمل بسيط قوي لا محتاج 10 مليون ولا محتاج 15 مليون ولا محتاج تدفع الرصيد الكبير قوي من الاموال ده انت مجرد انك تصلي 12 ركعة مش هياخدوا معاك ربع ساعة في اليوم والليلة يبني لك بيت في الجنة ايه كمان اسهل النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله احد اظن كلنا عارفين قل هو الله احد سورة الاخلاص اللي يقرأها عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة وفي لفظ بنى الله له قصرا في الجنة سيدنا عمر قال إذا نستكثر قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر مجرد أنت تقعد تقول قل هو الله أحد يلا قولها كده وأنت بتسمعني دلوقتي وقوليها معايا دلوقتي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولوها عشر مرات يبني لنا دلوقتي قصر في الجنة ايه كمان النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم وده شيء من الامور اللي بيوصى بها علشان احنا امة منظمة عشان احنا مش امة عبثية قال لنا صلى الله عليه وسلم من سد فرجه يعني حضرتك لما تدخل المسجد تلاقي في مكان كده المفروض ما يبقاش فيه فرجة في الصفوف فحضرتك تدخل وتسد الفرجة دي علشان يبقى احنا واقفين كلنا صفا كأمثال البنيان المرصوص زي ما ربنا قال لنا سبحانه وتعالى في سورة الصف نبقى واقفين صف كده قال من سد فرجه بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بذلك درجة فعمل بسيط جدا جدا جدا حضرتك تقوم به يبلغ الإنسان بهذه المنزلة ايه كمان لو عملته تبلغ الغرف اللي في الجنة لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من, ظها من ظاهرها قال أعدها الله للي بيعمل ثلاث حاجات أول حاجة لمن أطعم الطعام يبقى إطعام الطعام احنا اتكلمنا في المعنى ده قبل كده كذا مرة يبقى ان الانسان مننا يطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا اطعام الطعام للفقراء والمساكين وفي المعاني حتى من باب ادخال السرور على الاهل والاقارب اطعام الطعام الامر الثاني وادام الصيام أدام الصيام يقولوا في ترجمة سيدنا عمر ما مات عمر حتى سرد الصيام الصحابة كانت بتحب العبادة دي لأن العبادة دي ليها شأن عند ربنا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وربنا سبحانه وتعالى جعل ثواب الصيام بالذات مدخر عنده سبحانه وتعالى إلا الصيام ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام اللي بيعمل الأعمال الثلاثة دي بيبلغ الغرف دي في الجنة في حديث مشهور قوي ومهم قوي في موضوع بيوت الجنة النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم أنا زعيم أي أنا كفيل أنا زعيم ببيت في ربض الجنة الربض يا جماعة معناه الحوش طبعا الجنة كده ما فيهاش حوش قالوا معناها هنا أسفل الجنة أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا المراء الجدل وأظن بقى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا الجدل عمال على بلطال القيل والقال والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم ان دي من علامة الناس البعيدة عن ربنا خالص يقول ايه صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل حتى ولو كان الجدل اللي انت بتجادل بيه ده صح حتى ولو كان صدق حتى ولو كان معاك الحق إلا أن النبي بيقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ويقول صلى الله عليه وسلم وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا حتى لو بتضحك وحتى لو بتنكت وحتى لو بتقولها من باب الطرفة إلا أن أنت لو دققت قوي وخدت بالك من لسانك وتترك أي كلمة كذب أي كلمة مش حقيقية أي موضوع مش صدق أن أنت تخوض فيه حتى ولو كنت بتضحك النبي بيقول ليك بيت في الجنة في أوسط الجنة لو عملت كده أما أعلى الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه محتاجين ان احنا نعيش المعاني دي والواجبات العملية دي عشان نبلغ المساكن الطيبة في جنات عدن يا رب من علينا جميعا بقصور الجنة ومساكن الجنة وخيام الجنة يا رب اجمعنا كلنا في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سحر الجنة